لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حبي لسه باين عليا وله أخدي وأعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها مجلة قدامي فيها كل أحلامي إزاي أنا داري أشواق عايش فيها للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون أعلى النعيم أعلى متعة في الجنة أعظم متعة في الجنة لو عندك حبيب غايب وقلبك مشتاق له ومفيش حبيب أعظم من ربنا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول الأول هو الله أعلى نعيم تشتاق إليه قلوب المحبين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أيوة والله كل العناء اللي في الدنيا ده وكل الهموم اللي بتعترينا دي هتزول بنظرة إلى وجه الله الكريم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق احيني ما دامت الحياه خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاه خيرا لي اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع وبعدين يقول واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك فقالوا لذه النظر لذه وما تلاقوش في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتير لفظ اللذه ده ان يجي يقول اللذه الحقيقيه يلي بتبيع دينك عشان لذه والله العظيم اعظم لذه لذه النظر الى وجهه الكريم والشوق الى لقائه قالوا اصل الشوق للقاء ربنا لذه ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس ثلاث أقسام متقين وكافرين ومنافقين في أول سورة البقرة كانت أول صفة من صفات المتقين إيه؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وربنا إحنا ما شفناهوش وأهل الجنة مع أول المشاهد في القبر في الأول خالص لما الملائكة هتسألوه الإنسان من أهل الجنة إن شاء الله الإنسان الصالح وهتسأله وتقول له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا مش هينفع إنما احنا مستنيينها في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة وشك هيبقى منور وهيبقى عليه بهاء وهيبقى عليه ضوء ونور عجيب كيف لا وانت هتمل عينيك بالنظر الى وجهه الكريم وازاي لا وانت هتعيشي روح وريحان وجنة نعيم واحنا بنمل عينينا منك يا رب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة ولقاهم نضرة وسرورا إذا كانت الجنة بلاد الأفراح فكل اللي احنا قلناه في سحر الجنة ده كوم حتى لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما الحبيب الأول إنما الودود سبحانه وتعالى ده بقى شيء تاني عشان كده ده أعلى نعيم في الجنة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما يشاءون فيها خدوا كل اللي نفسكم فيه في الجنة ولدينا مزيد قالوا المزيد رؤيا الله في الفردوس إن شاء الله رؤيا الله في الجنة أنا حاسس إن أنتوا لو عشتوا دلوقتي كده وسبحتوا بخيالكم مع أسماء ربنا وصفاته انتوا هتشوفوا الجميل الجميل سبحانه وتعالى انتوا هتشوفوا الودود اللي بيتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا انتوا هتملوا عينيكوا بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى بالكريم ولم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع الكريم الذي إذا أعطى أدهش انت هتشوف الأكرم اللي كرمه لا يوصف اللي أكرم من كل ما تتصور انت هتملى عينيك وانت هتملى عينيكي من المنان اللي لما يدي النعمه يثقل العبد حتى يخلصه يبقى الواحد مش عارف يقول ايه ومش عارف يأدي شكر النعمة دي ازاي احنا هنشوف ربنا اللي عايز يحس بالمعنى ده قوي لازم يروح بسرعة لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو في الموعد مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا يقول له وما أعجلك عن قومك يا موسى فيقول هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى طب أنت عايز إيه إيه أكتر حاجة نفسك توصل لها ربي أرني أنظر إليك أصل سيدنا موسى ربنا ألقى عليه محبة منه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي فأول ما طلب قال له يا رب أشوفك يا رب مل عيني منك يا رب مش قادر أعيش الدنيا من غير ما أشوفك ده أول بس ما سمع ربنا وكلمه ربه أول ما سمع سيدنا موسى بقى عايز الكلام يطول يقول له وما تلك بيمينك يا موسى أول ما سمع كلام ربنا كان المفروض يقول عصايا قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى عايز يطول في الكلام لما سمع ربنا واشتاق للنظر لوجه الله الكريم عشان كده ابن الجوزي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حادثه المعراج لما ربنا سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثه خمسين صلاه على الامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الامر الالهي وينزل فيتلقاه سيدنا موسى إني عالجت بني إسرائيل أنا جربت بني إسرائيل أكتر منك فمش هيقدروا على الكلام ده فسل ربك التخفيف يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يتخفف بدل ما كانوا خمسين يبقوا خمسة واربعين أربعين تلاتين عشرين إلى أن صارت خمس صلوات ابن الجوزي بقى بيقول إيه بيقول اه طبعا ان سيدنا موسى كان يريد نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم بس هو ليه مذهب ان النبي شاف ربنا في حادثه المعراج فعشان كده كان كل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربنا كان موسى يستمتع بالنظر الى من نظر يعني النبي شاف فكل ما سيدنا موسى يشوف النبي يشوف نبي ببهاء أثر النظر لوجه ربنا الكريم فيقول له اطلع تاني فيطلع يتخفف فينزل يقول له اطلع تاني خليهم يبقوا أكثر من كده خفة خليهم يبقوا أقل من كده لأنه زي ما بيقول ابن الجوزي كم أن موسى من لن لن اللي هي لن تراني فكان قلبه بيتقطع عشان ربنا قال له لن تراني إنما النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه صحيح أنه شافه في المنام في حادثة اختصام الملأ الأعلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة اللي يشوف ربنا سبحانه وتعالى يستمتع لذة ما بعدها لذة احنا هنشوف ربنا في سوق الجنة في يوم اللي هيناسب يوم الجمعة اسمه يوم المزيد ايه قصة يوم المزيد وايه التفاصيل للقاء ده لقاء ربنا سبحانه وتعالى ويا ترى نعمل ايه عشان نبلغ الدرجة العالية دي ونبعد عن ايه علشان ربنا يحفظنا من خطر انه نحجب عنه والعياذ بالله تعالى تعالوا نشوف المعاني الرائعه دي مع سحر الجنه مع اعلى نعيم في الجنه رؤيه ربنا سبحانه وتعالى بعد الفاصل عايش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها عايش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا في اخر المشاهد واحلى المشاهد واجمل لقطه لاهل الجنه واعلى نعيم لاهل الجنه رؤية ربنا سبحانه وتعالى ولذة النظر إلى وجه الله الكريم لقاء ربنا سبحانه وتعالى هيبقى يوم الجمعة هيتسمى يوم المزيد خلاص ما بقاش الجمعة هيتسمى المزيد علشان هنزداد بهاء وحسن وجمال ونعيم برؤية ربنا سبحانه وتعالى إذا كان يوم المزيد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا من عليين إلى كرسيه ثم يوضع منابر من نور يجلس عليها النبيون ثم يوضع كراسي من ذهب خدتوا بالكم من الشكل ربنا سبحانه وتعالى فوق كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض وحوالينه هتبقى منابر لأن الأنبياء دول سادة الدعاء والمنبر دايما يفكرك على طول بشرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهنا الرسالة اللي عايز يبلغ إنه يبقى في الدرجات العلى دي وانه ربنا يمن عليه بالنظر الى وجهه الكريم يقوم بخيرية الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يدل الناس على خير عارفين راجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أنه يديله شيء يشيل عليه حاجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي ما أعطيك إياه فجي واحد من الصحابة وقال له يا رسول الله إني أعرف رجلا يحمله يديله الحاجة دي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له أجره الدال على الخير كفعله فمنابر من نور للأنبياء لسادات الدعاء ويليها كراسي من ذهب يجلس عليها الصديقون والشهداء الصديقون أهل الصدق إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق فأهل الصدق اوعى تكون بوشين اوعى تكون بتكذب على نفسك يخادعون الله وهو خادعهم اوعى تخدع نفسك واوعى تكذب على نفسك واوعى تكون مش فاهم السكة صح اصدق الله يصدق زي الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا ما اتبعتكش علشان خاطر اخد غنيمه ولا شيء انا اتبعتك علشان اتضرب هنا وشاور على عنقه ودخل المعركه وقتل في نفس النقطه ونفس المكان اللي شاور عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل صدق الله فصدقه خليك من أهل الصدق عشان تبقى مع الصديقين فتبقى على كراسي من ذهب في رؤيا ربنا سبحانه وتعالى والشهداء وما أدراك واحنا اتكلمنا في سحر الجنة كتير في لقطات عن ثواب الشهداء وعن شرف الشهداء وعن أهمية أنه الواحد على الأقل يسأل الله الشهادة بصدق عشان ربنا يبلغه منازل الشهداء وبعدين احنا كده خدنا بالنا اللقطة عاملة ازاي ربنا فوق الكرسي حواليه منابر من نور حواليه آه، المنابر دي حواليها كراسي من ذهب بيقعد عليها الصديقين وبيقعد عليها الشهداء وبعد كده الناس على كثيب على رمل الجنة على الأرض الجنة كلهم جالسين صفوف ابن القيم بيقول في كتاب زاد المعاد ان الصفوف دي على نفس صفوف الجمعة مش ده يوم المزيد يوم الجمعة بيقول اللي بيروح بدري عارفين اللي بيذهب في الساعة ال- الأولى فكأنما قرب بدنه فكأنما قرب كبشا فكأنما قرب دجاجة بيضاء كده اللي بيروح بدري كأنه بيقدم أعظم قربان فبيقول اللي بيروح بدري للجمعة هو اللي هيبقى في الصفوف الأولى اصل في ناس بتبقى عايزه تتقدم وفي ناس للاسف الشديد بتتاخر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر انتوا متخيلين ومتصورين الشكل عامل ازاي ربنا سبحانه وتعالى على كرسيه الشكل دلوقتي منابر من نور عليها الانبياء وبعد كده الصديقين والشهداء على كراسي من ذهب باقي الناس على كثيب الجنه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يكلم انت سامع بقلبك سامع ربنا بيكلمك وانت دلوقتي انت طاير من الفرحة انت مش عارف تتكلم انت مش عارف توصف انت دلوقتي في حال غير الحال انت شايف ربنا وربنا سبحانه وتعالى يقول أنا الذي صدقتكم وعدي أنا الذي صدقتكم وعدي وأدخلتكم دار مقامي ودار كرامتي يا عبادي سلوني اسأل تتصور أهل الجنة هيقولوا إيه يقولون نسألك الرضا اصل كان شعارهم في الدنيا بس انت ترضى يا رب لما كان بيصلي بتصلي ليه عشان يرضى لما كان بيصوم صايم ليه بس يرضى لما كان بينفق من ماله من عزيز ماله كان بيعمل كده ليه عشان يرضى كان شعاره في الدنيا بس انت ترضى يا رب فحتى لما دخل الجنة ولما ربنا قال اللي انت عايزه اديهولك قال له انا مش عايز اكتر من رضاك عني يا رب فيقول رضاي احلكم دار كرامتي انا عشان رضيت عنكم ادخلتكم الجنه كان ربنا بيقول لنا كده فيقول يا عبادي سلوني فيسالونه حتى تنقطع الاماني لغايه كل اللي في نفسك فيه وكل اللي تحلم بيه وكل اللي ترغب فيه وكل اللي انت تشتهيه ربنا يجيبه وبعد كده يرجع الناس من الزيارة الجميلة دي إلى بيوتهم في الجنة فلا تعرفهم الحوريات ولا تعرفهم أزواج الجنة ما ح- أنت مين وأنت مين أنا زوجك انت مش عارفاني انا فلان ايه ده لقد ازددت بعدنا حسنا وبهاء ويقول الرجل للحورية وأنت والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا عشان كده ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر لوجه الله الكريم ازاي نبلغ الدرجات دي ان القلوب تبقى مشتاقه زي شو سيدنا يوسف لما قال توفني مسلما والحقني بالصالحين نبقى نكثر من الاستغفار والتوبة زي ما ربنا قال توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا رب أتمم لنا نورنا يا رب أتمم لنا نورنا وإحنا في آخر حلقات سحر الجنة أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير قلوب طايره لربنا سبحانه وتعالى مشتاقه لربنا محبه لربنا كل ما هتزداد حب وكل ما هتزداد معرفه وكل ما هتزداد في تجديد توبتك لربنا سبحانه وتعالى تتوب هيكون ده هو عربون الجنه يا رب نكون من اهل الجنه وربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحنا بنمل عينينا بربنا سبحانه وتعالى وبالنظر الى وجهه الكريم نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله كلنا ايد واحده على طريق ربنا مع سحر الجنه
لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حبي لسه باين عليا وله اخبي ولا يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كان قدامي فيها كل احلامي